موضوع هيطول شرحه يا اخي كده فان شاء الله باذن الله يوم الجمعه افهمك اللي- السؤال اللي انت قلته باذن الله تعالى انه ضمن المحاضره ان شاء الله طيب من ضمن الشبهات كنت ش- سمعت فيديو من شويه اخونا سكروبيو مشغله وشفت الفيديو حتى على اليوتيوب اجتماع عساوسه وعايزين يتكلموا عن المسيح في الدين الاخر اللي هو احنا يعني وان احنا بندعو الناس ان المسيح مش هو الله رغم ان القرآن ايه اللي يقرأ القرآن يطلع منه ان المسيح هو الله معايا يا جماعة يعني ال- القرآن اللي بيقول لك لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح اللي يقرأه يطلع منه إن المسيح هو الله جميل قوي ومن ضمن الكلام اللي قاله القس ان المسيح بيعلم الساعة في القرآن خد بالك المعنى دي من خمسة المسيح بيعلم الساعة في القرآن ومن يعلم الساعة إلا الله فين الكلام ده يا عم الحاج إن المسيح يعلم الساعة سورة الزخرف الآية 57 ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يبقى الحديث عن مين عن سيدنا علي وأكمل السياق لحد 61 وإنه لعلم للساعة صح وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها إنه الهاء هنا عائدة على مين هي على مين يا جماعة إنه ض- الضمير ده عائد على مين ها حاول أقنع شمس الحق. على يسوع على المسيح عليه الصلاة والسلام على عيسى نعم وإنه لعلم للساعة قال لك اهو القرآن بيقول ان المسيح ايه بيعلم الساعة طب هي الآية يا عم الحاج عليكم الصحة الله وبركاته الآية بتقول وإنه يعلم الساعة و- ولا وإنه لعلم للساعة حياك الله اختنا يعني العجيب يا جماعة ان المسيحي عنده في الكتاب اللي المفروض يأله بيه المسيح المسيح بيقول له ايه يا فيصل نزل لي كده النص يا فيصل من انجيل مرقس واما هذا اليوم وتلك الساعة لا يعرفها احد ولا الابن الا الاب يعني المسيح نفسه في كتابه كتاب المسيح ال- المقدس اللي المفروض المسيحي بيؤمن بتأليه المسيح المسيح بيقول عن نفسه ان انا ما اعرفش علم الساعة ولا يعلمها الا الاب الاب اللي هو الله يعني المفروض معايا يا اخوه نزلنا ال- النص انجيل مرقس يا فيصل واما هذا اليوم وتلك الساعه فلا يعلمها احد ولا الابن حتى لو ما عرفهاش الا الاب طبعا المسيح تقول له النص ده معدته بكركب يقول لك لا اصل انت مش فاهم اصل هو هنا بيقول لهم عشان يختبرهم لا اصل هو كمان إيه، اصل هو عايز يقول لهم هو انتوا بتسالوني عن الساعه يعني اهم حاجه تشتغلوا لها ها اهم حاجه تشتغل للساعه هو مش معناه ان هو ما بيعرفش لا ده هو بيقول كانه عايز يقول لهم ايه يعني انتوا بتسالوني عن الساعه طب اشتغلوا اعملوا لها هتفيدكم في ايه علم الساعه م? زي لما تيجي تكون انت مدرس ويجي تلميذ يسالك يا فيصل في ال- في اللجنه يا يا مستر هي ال- ال- الاجابه دي تتحل ازاي فانت تقول له ما اعرفش هو انت مش عارف لا عارف بس بتقول له ما اعرفش عشان ما ينفعش تغششه ما ده المسيحي بيقول طب بغض النظر عن التأويل بتاع المسيح انا عايز اقول له ان المسيح قالها صراحة عندك اهو مرقس 13 2 2 وكام 32 و 22 32 ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب صح يا فيصل قال لهم انا ما اعرفش علم الساعة امتى اه حتى بقى لو قال لك اصل هو اتجسد اصل ما- مش هتفرق بس في الاخر قالها ايه انا ما اعرفش علم الساعه صح هو قالها عندك فانت جاي تثبتها من عندي بقى ولا ايه وبعدين اللي يقول لك اصل هو هنا تجسد يا اختنا شمس واصبح في صوره العبد حياك الله عمنا آه، امير فكبشر ممكن ما يعرفش علم الساعه لكن كاله يعرف الناسوت واللاهوت والشكالوت والحاجات دي طيب لا خدي يا اختنا شمس طب هو فين الروح القدس يا معلم مش انت بتؤمن اب ابن روح قدس اله واحد يا اختنا شمس طب انت بتقول لي الابن اتجسد طب والروح القدس ملوش نفس في النص انه يعرف علم الساعه يا اختنا شمس ده النص بيقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها ما أحد ولا الملائكة ولا الابن إلا الآب ما قالش إلا الآب والروح القدس ولا أنا غلطان يا أختنا شمس ها آه آه والنص بيقول لك الابن الابن ها الابن اللي هو إيه بألف واللام الابن اللي هو الأقنوم الثاني يعني في صوت قال الابن وما قالش ابن الانسان بقى عشان يقول لك النسوت والشكلوت والها- والحاجات دي المهم بغض النظر مش ه- مش هقف معاها كتير يا فيصل ماشي من حق المسيح يفسرها زي ما هو عايز ده دينه لكن المسيح قالها عنده صراحة انا ما اعرفش علم الساعة فسرها زي ما انت عايز بقى كمسيحي تيجي انت تثبتها لي من عندك في القرآن يعني انت كتابك ما اثبتهاش انت جاي تثبتها من عندنا ولا ايه يعني انت حاسس حاسس يا اختنا شمس ان إن كتابك ما سع- ما اسعفكش اه فجاي تاخد الدليل من عندي الدليل يا امير وانه لعلم للساعه الايه 57 في صوت يعني لما تيجي تقول للمسيح يا جماعه ما ما الدليل على ان المسيح يعلم علم الساعه يقول لك وانه لعلم للساعه صح هو ده الدليل بتاع المسيح بيستشهد من كتاب من كتابك انت والله سبحان الله طيب صلوا على الحبيب القرآن أنزل بأنهي لغة القرآن أنزل بأنهي لغة لا سيبك ماشي خلينا في حفص وإنه لع- لعلم للساعة القرآن أنزل بأنهي باللغة العربية أي قرآنا عربيا غير ذي عوج سورة الزمر بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا وهكذا طيب عشان تفهم ال- القرآن يبقى نرجع للغته صح ولا غلطان فهم أي نص بيعتمد في الدرجة والمقام الأول أن تفهم لغته النهاردة لما أجي أقول لك بالإنجليزي أهو أمير أمير plays football ماشي أنا كراجل عربي فاهم يعني إيه إن أمير اسمه أمير مش هتفرق في الإنجليزي زيها بالعربي هتتنطق أمير أمير لكن ما أعرفش يعني إيه plays football فتقول لي أمير plays football أقول لك يعني إيه يعني أمير أكل محشي تقول لي no no no أمير plays football أمير إيه نط من البلكونة no أمير plays football ليه ما أنا مش فاهم النص مش فاهم اللغة وبالتالي مش هقدر اوصل لفهم صحيح للنص صح يا جماعة ولا انا غلطان ففهمك لأي نص يعتمد في المقام الأول على فهمك للغة النص النهارده اما اقول للمسيحي اقول للمسيحي ايه ايجو كاي هوباتير معلش عشان بس اضغط على الجرح بتاع النص اليمين هين اسمن المناظرة ها ايجو كاي هوباتير هن اسمن ابسلون جاما اوميجا ايجو كاي كبا الفا يوتا وبعدين حرف الاوميكرون عليه تنفس هائي هو وبعدين باتير بي الفا تاو ايتا رو وبعدين هن ابسلون ني وبعدين اسمن ابسلون سيجما مي ابسلون ني اقول للمسيح اتفضل اشرح لي النص يقول لي يا عم انت بتتكلم آه، عفاريتي ولا ايه اقول له اتفضل حضرتك اشرح النص مش هيفهم لو كان من المسيحي من العوام ومش و- وغالبيتهم ايه مش هيفهموا طبعا مفيش الا واحد او اتنين بيتكلموا باليوناني على ال- على البلتوك كله في الايه اه آه، في في المسيحيين تقول له طيب النص ده يا عم ده اللغه الاصليه بتاعت الكتاب يا شيخ راضي صح اللي المفروض انت تفهمها وهو مكتوب باللغه اليونانيه القديمه اللي هي κοινή κάππα όμικρον ιώτα νι ήτα κοινή اللغة اليونانية القديمة أي المنتشرة لأنها انتشرت بفتوحات الإسكندر الأكبر أنت مش فاهمها طب خد بقى النص بالعربي يوحنا 10 30 أنا والآب واحد يقول لك آه آه أنا والآب واحد ده واحد في الجوهر ده واحد في الطبيعة شفت بقى مسلم يعمل نفسه ذكر بقى لما تنزله النص بالعربي طب يا ابني ما انت كنتش فاهمه باليون- باليوناني ولو رجعنا لليوناني مش هينفع يتفهم اصلا زي ما انت بتفهمه ولا طبيعه ولا جوهر صح المهم ففهم اي نص صح لا يم- لا يجب ان انت ترجع للغته اي نص حتى لو مكتوب بالصعيدي القرآن انزل بلغة العرب وبالتالي عشان نفهم النص او النصوص النصوص بتاخد بتخضع للغة العربية قواعد اللغة العربية اساليب اللغة العربية تراكيب اللغة العربية صح علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة ولا أنا غلطان صح يا جماعة جميل وانه لعلم للساعة اللي معايا اديني خمسة في اللغة العربية نفهمها ازاي اول حاجة يا جماعة الخير ليس كل لفظة تقال تصرف على المعنى الحقيقي يا فيصل صح حد يكتبها ورايا كده ويبروزها ليس كل لفظة تقال يقصد بها المعنى الحقيقي ايه بروزوها ورايا يعني ايه هذا الكلام يا عم ايلاف ليس كل لفظة تقال يقصد بها المعنى الحقيقي النهاردة كلمة عين يعني ايه يا جماعة لما اقول كلمة عين يا اختنا هداية معناها ايه ها اه احسنت اختنا نونا كلمة عين معناها ايه العين اللي هي ايه جابحة الابصار صح ولا أنا غلطان عينك اللي بتشوف بيها صح جميل جابحة الابصار اللي هي بالانجليزي اي جميل صح كده جميل لما تقول رأيت بعيني ده المعنى الحقيقي صح رأيت بعيني عين هنا معناها ايه معنى عين هنا عينك صح اللي في وشك اللي اللي فوقها حواجبك اللي فيها رموشك وفيها حدقة عينك اه طب وايضا ممكن تأتي بمعنى عين الماء صح شربت من عين الماء مثلا او شربت من العين اي عين الماء صح شربت من العين تفهم هنا عين الماء الماء الجوفية نعم طيب ده معناها الحقيقية وممكن عين بمعنى ايه نفس رأيت الرجل عين رأيت الرجل عينه يعني هو هو مش حد تاني بالتوكيد رأيت الرجل رأيت الرجل عينه تمام جميل طيب ده المعنى الحقيقي طب لو قلت قبضنا على عين من عيون العدو لا لا ده لا عينه هنا عينه هنا آه، للم- آه، مش مجاز ده حقيقة بمعنى الرجل نفسه تمام لو قلنا قبضنا على عين قبضنا من عيون العدو هل من معنى كده ان عيون انت العدو.
حضرتك جبت الراجل وقمت خلع عينه ورميتها في السجن وسبته ها ولا عين هنا معناها جاسوس قبضنا على عين أي انقبضنا على الجاسوس الله مع ان كلمة عين في اللغة لا تساوي الجاسوس صح العين تساوي عين الماء او تساوي جارحة الابصار صح او تترجم بمعنى نفس للتوكيد رأيت الرجل عين اي نفسه لكن لا تترجم جاسوس ابدا كلمة عين عمرها ما كان معناها جاسوس الله طب ازاي هنا في الجملة جاءت بمعنى الجاسوس نرجع للقاعدة اللي احنا قلناها من شوية ليس كل كلمة تقال يراد بها المعنى الحقيقي بالضرورة في حاجة اسمها المعنى المجازي ها وسمي بالمجاز لأنه يتجاوز الحد صح يا فيصل يتجاوز المعنى الحقيقي إلى معنى آخر تجاوز الشيء فكلمة عين في اللغة معناها جابحة الإبصار انت اطلقت الكلمة واردت بها معنى اخر فهمت يا جماعة هو ده المجاز لوجود علاقة بين اللفظة والمعنى الاخر فهمتوا جميل العلاقة هنا مش علاقة تشبيه خلي بالكم العلاقة هنا مش علاقة تشبيه ها آه. لها علاقات كثيرة هذا النوع من المجاز معلش عائشة بت بت بت بتمس عليكم بتعيط لكم هذا النوع من المجاز اسمه المجاز اللغوي لأنه بيتعلق بإيه؟ باللفظة وفيكم بارك الله بيتعلق فيكم بارك الله بيتعلق بلفظة ماشي يا جماعة اللفظة بنطلقها و- و- ونريد بها معنى غير معناها الحقيقي لوجود عدة علاقات ممكن يكون الجزئية الكلية السببية المس- المسببية الآلية اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون ولذلك سمي بالمجاز المرسل يا فيصل المرسل لأن علاقاته كثيرة مرسلة غير التشبيه فهمتوا الحتة دي يبقى المجاز المرسل سمي بالمجاز لأنه مجاز بنطلق اللفظة ونريد بها معنى آخر غير المعنى الحقيقي ومرسل لأن علاقاته كثيرة جميل تمام ناخد أمثلة أول علاقة من العلاقات طبعا احنا مش هناخد العلاقات كلها لكن هدي أمثلة بس بسيطة عشان إيه أؤصل لما أريد أن أشرحه في الآية احنا قلنا الع- حد يكتبها ورايا المثل اللي انا قلته من شوية قبضنا على عين من عيون العدو ولذلك يا جماعة احنا بنقول من اصول التفسير اتقان اللغة العربية يا فيصل ان يكون الواحد متقن لعلوم اللغة العربية امثال هؤلاء والله العظيم ما ما يجوا في في جزمتنا في جزمة القرآن ببصلة ها في جزمة اهل القرآن اسف ببصلة عشان ما يقولكش اي لاف يقول لك ما القرآن بيقول لك جزمة القرآن بيجسد القرآن اه عشان في ناس قاعدين لنا على الواحدة لا استغفر الله العظيم ما يجوش في جزمة اللي بيفسروا القرآن او اهل القرآن ببصلة اخيرا معناها الجاسوس صح مش معناها العيب ما هو انت مش هتيجي اصل انت لو حبيت تفهمها على المعنى الحقيقي تبقى مصيبة يبقى انت خلعت العين رميتها في السجن وسبت الجاسوس يبقى انت راجل اهبل عبيط صح اه فكلمة عين هنا معناها مش عين معناها جاسوس فاطلقنا اللفظ وأردنا به معنى آخر غير المعنى الحقيقي لوجود علاقة بينهما هذه العلاقة هي الجزئية فأطلقنا الجزء اللي هو العين وأردنا الكل اللي هو الجاسوس كله على بعضه صح يا جماعة آه. فالعين جزء من الجاسوس وهي أخطر ع- حتة في الجاسوس ال- اللي بيشوف بيها الأداة اللي بيستعملها في رصد المعلومات صح وتصوير المعلومات وي وي وي. فهي أخطر حاجة في الجاسوس عينه صح فأطلقنا الجزء اللي هو العين وأردنا الكل اللي هو إيه الجاسوس كله على بعضه صح فأطلقنا الجزء وأردنا الجل الكل فالعلاقة هنا جزئية ناخد أمثلة من القرآن فتحرير رقبة مؤمنة ان انت تعتق تعتق ايه عبد مؤمن طب ان انت النهارده لما تيجي تعتق عبد بتقطع رقبته وتقول لها روح انت لوجه الله حر لوجه الله اختنا هدايه ما تيجي النهارده تعتق عبد او امه تقول له تعالى يا ابني تعالى يا عم الحاج تقوم قطع رقبته انت حر لوجه الله لا طبعا انت بتعتق العبد كله صح اه فاطلق الجزء اللي هي الرقبه واراد الكل لان انت مش ه- رقبته مش هينفع تمشي لوحدها طب اعتقت رقبته يبقى انت اعتقت بيه اعتقت كله يعني بال- بالذكاء وبالعقل فهذا الاسلوب قائم في اللغه العربيه وجاء في القران اهو المجاز ها استعمل كلمه رقبه خلي بالكم يا جماعه كلمه رقبه في اللغه العربيه مش معناها عبد مش معناها أمة مش معناها شخص صح كلمة رقبة اللي هي نك بالانجليزي اللي هي رقبتك اه العنق ال- آه، اللي احنا بنسميها العنق اه ماشي رقبتي دي اه اللي هي اللي هي ايه اللي هي تحت رأسي وفوق كتفي جميل قوي فهو أطلق الرقبة وأراد بها معنى آخر خالص غير معناها وهو الشخص أو العبد أو الأمة لوجود علاقة علاقة جزئية إن الرقبة جزء والعبد كل بس يبقى ممكن تطلق الجزء وتريد الكل في بقى العكس في علاقة الكلية حد يكتبها ورايا مجاز موصل علاقة الكلية تطلق الكل وتريد الجزء ازاي تقول شربت ماء النيل يا رأي كل ده مجاز شربته حد يكتب ورايا شربت ماء النيل ماء النيل ده كلمة مطلقة صح ولا أنا غلطان يا جماعة ماء النيل يعني كل ماء النيل ما انت ما تقول لي شربت ماء النيل يعني اه كلمة مطلقة هو انت خلصت ماء النيل يقول لك لا ده انا شربت ازازة ده انا شربت كوباية طب انت ما قلتليش شربت كوب او زجاجة من ماء النيل ده انت بتقول لي شربت ماء النيل فأطلق الكل اللي هو ماء النيل وأراد الجزء جردل إزازة كوباية وهكذا فهمتوا؟ فهذا قائم في اللغة العربية شربت ماء زمزم وانت لا مؤاخذة شربت ماء زمزم خلصت البير كله بتاع زمزم ولا شربت كوباية ولا ازازة معناها شربت زجاجة او كوبا من ماء زمزم فاطلقت الكل اللي هو ماء زمزم لا مش تشبيه ده مجاز يا فيصل التشبيه غير المجاز خلي بالك المجاز الموصل غير التشبيه نعم ماشي فاطلقت ال- الكل اللي هو ماء زمزم واردت الجزء لوجود علاقة بين ال- ال- ال- آه، الجزء والكل ان الكوباية جزء من ايه من مية زمزم وهكذا طيب هناك جا- آه، مجاز مرسل علاقته السببية علاقته السببية تسمية الشيء باسم سببه تسمية الشيء باسم سببه باسم سببه ايه بقى الكلام ده اه تسمية الشيء باسم سببه تقول لي رعت الماشية الغيث رعت وده مثل مشهور قوي في الكتب اللغة العربية الماشية الغيث الغيث يعني المطر طب هي يا جماعة المعيز بترعى بترعى المطر ولا بترعى الزرع ايه المعيز بترعى ايه بترعى الزرع الخضرة صح ولا غلطان جميل طب امال ازاي المطر ما هو المطر يا جماعة سبب للزرع صح فهو سمى الشيء باسم سببه سمى الزرع باسم الغيث لأن الغيث لأن الغيث هو لأن الغيث سبب في ظهور من الزرع لأن الغيث سبب في ظهور الزرع فسمى فسمى يا جماعة سمى المسبب باسم السبب فهمتوا المسبب اللي هو الز- ايه الزرع صح مسبب عن ايه عن الغيث النتيجة بتاعت المطر ايه الزرع فاطلق سبحان الله اسم السبب على الايه على المسبب رعت الماشية الغيث فهمتوا الحتة دي طيب الحتة اللي تهمني النهاردة مجاز مرسل علاقته المسببية دي بقى اللي تهمني في الآية بتاعت وإنه لعلم للساعة مجاز مرسل علاقته المسببية اللي هي تسمية الشيء باسم ما تسبب عنه أي تطلق المسبب وتريد السبب تطلق المسبب وتريد السبب يعني إيه أقول لك وينزل لكم من السماء رزقا لو عايز تاخدها بالمعنى الحقيقي يا فيصل يبقى احنا ماشيين في الشارع كده السماء بتمطر رزق ها ماشي في الشارع اي ايه بطيخه نزلت على دماغك ماشي في الشارع اي شمامه نزلت فوق دماغك لو انت عايز تاخدها بالمعنى كده لكن هي طبعا مش معناها كده وينزل لكم من السماء رزقا سوره غافر 13 هنا الله عز وجل عبر عن المطر بالرزق صح ليه يا جماعه لأن الرزق النباتات والمزروعات وحتى الحيوانات بتتغذى من الزرع والزرع عشان يطلع لازم فيه مطر صح فسمى الشيء آه يا جماعة اللي هو المطر باسم ما تسبب عنه اللي هو الرزق صح فأطلق المسبب آه يا جماعة اللي هو الرزق النتيجة صح وأراد السبب اللي هو ايه المطر جميلة أول حتة دي طب ناخد مثال تاني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في قتال الأعداء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هو القوة لتعد القوة لتعد يا فيصل القوة هنا هي الأسلحة صح فأطلق لفظة القوة وأراد بها الأسلحة صح الرماح والسيوف طيب جميل أوي فأطلق المسبب اللي هي القوة لأن القوة, القوة نتيجة السلاح صح ولا غلطان القوة بتأتي من السلاح وأراد السبب اللي هو السلاح يا فيصل جميل كده دي اسمها المسببية أي تسمية الشيء باسم ما يتسبب عنه أطلق المسبب وأراد السبب تعالوا بقى وإنه لعلم للساعة طبعا في في في طبعا يا جماعة علاقات أخرى للمجاز المرسل في مجاز مرسل علاقته الآلية علاقته الحالية علاقته المحلية اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون إلى آخره تمام ولكن مش عايزين ايه آه، تسمية الشيء باسم ما يعاكسه الى اخره مش عايزين نتوسع قوي انا بدي بس امثلة بسيطة طيب وانه لعلم للساعة هو المسيح يا جماعة العلم المسيح ده كم شخص صح هو المسيح العلم المسيح علم ولا المسيح كان شخص من لحم ودم المسيح في القرآن ايه قال اني عبد الله صح ورسولا الى بني اسرائيل يبقى المسيح مش العلم اه المسيح مش العلم صح جميل قوي امال ازاي ربنا بي- بيصف المسيح وانه لعلم للساعة يا جماعة الخير هو المسيح عليه الصلاة والسلام لما يعود في الزمان الثاني مش هذا مش هذه الساعة يا فيصل المسيح إنما يأتي الساعة قربت صح فمجيء المسيح صح دليل على قرب الساعة صح فالمسيح سبب لقرب الساعة صح فعبر أه؟ فأطلق المسبب وأراد السبب فهمتوا الحتة دي يا جماعة أطلق المسبب اللي هو قرب الساعة وأرا- وأراد السبب اللي هو إيه مجيء المسيح فهمتوا الحتة دي آه فالمسيح هو الس... مجيء المسيح سبب لمعرفة أن الساعة قربت فأصبح المسيح سبب فأطلق المسبب اللي هو علم الساعة وأراد السبب فهمتوا الحتة دي يا جماعة ها؟ المجاز مطلق علاقته المسببية تسمية الشيء باسم ما تسبب عنه المسيح لما يأتي يبقى دليل على ايه دليل على قرب الساعة يبقى النتيجة ايه ان الساعة جاية فهمتوا الحتة دي يا جماعة الساعة جاية بس ده مجاز مرسل علاقته المسببية واللغة العربية تعرف المجاز صح بس بلسان عربي مبين تعب نفسك ليه يا عم القسيس انت هو سبحان الله طب ايه رأيكم ان ليها توجه لغ- لغوي اخر في حاجة في اللغة العربية اسمها الحذف اسمها ايه الحذف الحذف ان انت بتحذف كلمة ماشي بتحذف كلمة من السياق ويستقيم المعنى وهذه الكلمة ممكن نستنتجها آه، من من ايه من السياق يعني ايه يا جماعة لما اجي في القرآن اخوة, اخوة يوسف بيقولوا ايه واسأل القرية التي كنا فيها طب هي القرية عبارة عن ايه عبارة عن مساكن ها وعبارة عن طرق وعبارة عن اسواق عبارة عن جمادات هم بيطالبوا سيدنا يعقوب ان يروح يسأل الجمادات ليه هم هبل ولا سيدنا يعقوب اهبل والعياذ بالله لا طبعا وإنما أصل أصلها إيه واسأل أهل القرية التي كنا فيها صح ولا غلطان فحز- فحذفوا كلمة أهل من السياق لأنها مفهومة فهمتوا والحذف معروف في اللغة العربية وكلمة حذف من إيه من حذفت العرب كان يقول لك كده حذفت من شعري أو من زنب الدابة الديل بتاع الدابة حذفت من شعري أو من زنب الدابة أي أخذت وأسقطت فهمتوا يا جماعة حذفت من شعري أخذ جزء من شعره أو من زنب الدابة الديل بتاع الايه الدابة بتاعته أي إيه أي أسقطت وأخذت فالحذف هو إن أنت تأخذ إيه تأخذ كلمة من إيه من الجملة توقعها آه ويستقيم المعنى زي كلا زي إيه يا جماعة أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العما متى أضع متى أضع العمامة تعرفوني هي إيه رأيكم أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني طيب جلا يعني ايه أنا ابن جلا يعني ابن رجل جلى الأمور رجل إيه- إيه فاهمين تقصى الأمور وعنده خبرة طويلة فابن رجل جلى الأمور فهمتوا جميل فهو ما قالش أنا ابن رجل جلى قال أنا ابن جلى فحذف كلمة رجل تمام فالحذف قائم في لغة العرب ها وحتى قائم على ألسنتنا اليوم تقول- ما تيجي تقول لوالدتك ايه تسلم ايدك الشوربة كانت جميلة تمام طب انت ما قلتش يا عم شوربة فراخ ولا شوربة لحمة ولا شوربة عدس ولا شوربة فول ما حددتش ها صح انا غلطان انت مش محتاج تحدد لان هي ما هي فاهمة هي طبخت ايه فهمتوا هي عارفة الشوربة ايه حلوة يا ماما طب شو ما هي عارفة طبخة ايه ما هي فاهمة مش من لازم تقول لها شوربة الفراخ كانت حلوة ما هي عارفة ان طبخة فراخ خلاص تمام فالحذف من لغة العرب فممكن الآية يكون معناها ايه يا جماعة زي ما نقول ايه زي ما نقول ايه عمرو عدلي عمرو عدلي يعني ايه احنا مش بنقول كده في علم الحديث رجل عدل يعني له عدالة يعني رجل يا جماعة عنده دين وعنده خلق ولا يكذب عمر عدل يعني ايه يعني عمر ذو عدل صح عمر ذو عدل هو عمرو مش عدل في حد ذاته عمرو مش هو العدل ولكنه صاحب عدل صح آه ذو عدل راجل عنده عدل فهنا حذفنا كلمة ذو أسقطناها بتسمى في اللغة حذف المضاف وجئنا بمضاف إليه على طول ها عم عمر ذو عدل بدل ما كنا بنقول عمر عدل يبقى عمر ذو عدل فهمتوا الحتة دي معايا يا جماعة يبقى احنا حذفنا المضاف اللي هو ذو وجئنا بالمضاف إليه اللي هو عدل وجعلناه هو خبر الجملة طيب. وإنه لعلم للساعة أصلها إيه وإنه لذو علم للساعة إيه رأيكم وإنه لذو علم للساعة وحذفنا كلمة ذو اللي هي المضاف أه؟ وجبنا كلمة عدل المضاف إليه على طول وراها وإنه لعلم وإنه لعلم للساعة فهمتوا كده يبقى جعلنا علم هي الخبر مكان كلمة ذو بعد ما كانت مضاف إليه فهمتوا الحتة دي أي وإنه لصاحب إعلام للناس بقرب مجيئها لكونه علامة لذلك فهمتوا الحتة دي وإنه لذو علم للساعة اتحذفت ذو فأصبحت وإنه لعلم للساعة أي وإنه لصاحب إعلام للناس بقرب مجيئها لكونه علامة لذلك من آخر الآية بتقول لك إن المسيح علامة على حدوث الساعة مش المسيح هو العلم في حد ذاته أو المسيح يعلم الساعة مجيء المسيح أو بعثة المسيح هي علامة على قرب الساعة بس ده اللي الآية عايزة تقوله لكن لا الآية بتقول المسيح بيعرف الساعة ولا بيعلم الساعة ولا هو علم الساعة وأنا أتحدى مسيحي يناقشني ويغلطني فيما طرحته من طرح في اللغة العربية الآن وما يختص بالآية لأن اللغة العربية أصل عند التفسير اللغة العربية الذي أنزل بها القرآن تعرف المجاز المجاز المرسل الذي علاقته المسببية والآية ممكن تقول وإن له لعلم اللسان فأطل... ف... فسمى الشيء باسم ما تسبب عنه وأطلق المسبب وأراد, وأراد السبب وأيضا الآية ممكن تأتي من باب الحذف والحذف موجود في اللغة العربية أه؟ يكون من باب حذف المضاف وجعل المضاف إليه خبر على طول مكان المضاف فهمتوا الحتة دي فأصل الآية وإنه لذو علم للساعة فلما حذفت كلمة ذو أصبحت إيه وإنه لعلم للساعة أي وإنه لصاحب إعلام للناس بقربها لكونه علامة لذلك من آخر الآية بتقول وإنه لعلم للساعة أي دليل فهمتوا المسيح أحد علامات الساعة الآية عايز تقول لك كده إن المسيح أحد علامات الساعة ها المسيح أحد علامات الساعة مجيء المسيح دليل على قرب الساعة بس لا هو بيعلم الساعة ولا هو نفسه العلم فهمتوا الحتة دي يا جماعة وانا عايز اقول له حاجة ان المسيح المسيح احنا قلناها عندهم في كتابهم في مرقس 13 تقريبا يا فوز انت نزلت النص 33 قال لهم ايه ولا انا الا الاب الذي يعرف الساعة البس من الآب لا المسيح ولا غيره وخلي بالكم ان اه مرقس 13 32 واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها ما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن حتى انا الا الاب وخلي بالكم ان الاب يا فيصل الاب اللي هو كان اليهود بيؤمنوا ان هو الله اليهود ما كانوش بيؤمنوا بالتثليث اصلا لا, لا ابن وروح قدس المسيح في يوحنا 8 54 بيقول لهم ايه ابي الذي تقولون أنتم أنه إلهكم أيوة يوحنا 854 أبي الذي تقولون أن أنتم أنه إلهكم سبحان الله لأنها فضيحة يا فيصل عايزين نتكلم فيها في مرة والله الموضوع ده حتى لما تلاميذه سألوه اختنا شمس في عمل الرسل واحد قبل ما يطلع ويصعد أيها السيد أو أيها الرب وكلمة السيد تتساوى بكلمة رب خلي بالكم κύριος ها تكلمنا عنها كثيرا عشان ما يفرحوش يقول لك الرب يسوع كلمة الرب بتأتي بمعنى master lord عادي السيد κύριος κάππα ύψιλον ρω ιώτα όμικρον σίγμα ما هل في ذلك الزمن يا فيصل اه ترد الملك لبني إسرائيل نزل لي كده أعمال رسل واحد فقال لهم إيه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة التي جعلها الآب في سلطانه يقتل شمس صح ليس لكم أن تعلموا الأزمنة التي جعلها الآب في سلطانه الأزمنة بإذن الله مش بإيد حد تاني أعمال رسل واحد سبعة فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه الأوقات والأزمنة بتاعة الآب يا فيصل مش بتاعة حد تاني ها سبحان الله المهم المسيحي المسيحي يا جماعة عايز يثبت دينه من كتابنا كتابنا اللي بيقول عليه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح يعني أكتر من كده سقوط فكري انا مش لاقي اه والله عارفين زي ايه يا جماعة زي ما اقول لكم اللي يقول كذا يبقى حمار ويجي واحد يقول لك كذا بس انا مش حمار يا ابني ما هو ها واثبت لك من كلامك ان مش حمار انا بقول لك اللي يقول كذا يبقى حمار سبحان الله يلا انا خلصت اظن ما طولتش النهاردة نسأل الله عز وجل ان يجعلنا في ميزان الحسنات فضيلة اختنا شمس وان يفتح بها عيون عمياء واذان صما وقلوبا غلفة خلاصة المحاضرة إن وإنه لعلم للساعة أتت وفقا لأساليب اللغة العربية تفسير تفسير ما ينفعش إن احنا نعزله عن اللغة العربية اللغة العربية أصل عند التعامل مع تفسير القرآن اللغة العربية تعرف المجاز المرسل الذي علاقته المسببية والآية الآية جاءت وفقا لهذا الكلام فأطلق المسبب وأراد السبب اللغة العربية تعرف الحذف فممكن يقول وإنه لذو علم للساعة فأسقط كلمة ذو وأصبحت وإنه لعلم للساعة أي وإنه لصاحب إعلام وإنه لصاحب إعلام للناس بقرب الساعة لكونه علامة لذلك تمام؟ انا خلصت جزاكم الله خير لو حد من الاخوة عنده اضافة او عنده اي حاجة اكون شاكر ليكم بقالي قد ايه على المايك بالظبط اوه الله انا غالبا غالبا اه غالبا يا فيصل ما سجلتش حد سجل ورايا وفيكم مرة الله ساعات بتعملها فيا البرنامج طب تمام الله المستعان الحمد لله طب ارفعها فيصل الله يكرمك ها خير الحمد لله ماشي يلا السلام عليكم ورحمه الله اقفل التسجيل على كده طب يلا جميل سؤالك يا